أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كثيرا ما يتوقف الداعية وهو يسير في دعوته إلى الله ليتساءل ماذا يحتاج الناس في هذه الأيام لأتكلم فيه إنني أتعجب من دعاة أحيانا يشكو فيقول أنا مش عارف أخطب في إيه أنا مش لاقي حاجة أخطب فيها كل الكلام اللي اتقال قبل كده هذا شأن عجيب يدل على جهل مريع فإن الناس في هذه الأيام يحتاجون إلى الإسلام كله يحتاجون إلى الكلام في كل قضايا الإسلام بلا استثناء يحتاجون والتركيز على كل نقطة بدأت الشرح الثالث في مدارج السالكين وقد سبق أن شرحت مدارج السالكين مرة ثم مرة مرتين وهذه المرة الثالثة وأحببت أن أقول موضحا في هذه المرة الثالثة أنني أستطرد أحيانا وأتوسع جدا في نقاط قد تبدو صغيرة ولكن أهل عصرنا يحتاجون لذلك وهي في ذلك أسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما قال له رجل يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا الماء القليل فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر كان يكفيه أن يقول له رسول الله نعم صح ولا لا نعم توضأ بماء البحر ولكن الرسول قال ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته فأجابه أولا بأوسع مما سأل الطهور ماءه أن ماءه طهور يصلح لكل شيء ثانيا أعطاه فائدة لم يسأل عنها الحل ميتته ليه فهم النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فهم النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أن الرجل التبس عليه أمر الماء لأنه رأى تغير ريحه وتغير لونه فشك فيه فمن باب أولى أن تلتبس عليه الميتة فأجابه بأكثر من مسائل ولذلك أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية هذه السنة كان الرجل يسأله عن مسألة تجاب في سطر يجيب في كتاب يجيب على المسألة في كتاب ليه حاجة الزمان حاجة هؤلاء الناس أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة قد تبدو في كلمة لما أجي أتكلم عن اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين تتشرح في سطرين زي ما ابن القيم شرحها في صفحة لكن أهل عصرنا عشان نشرح لهم الكلام ده يحتاجوه في كتاب 100 صفحة لكي تشرح هذه الكلمة هذه حاجة الناس لذلك وأنا أفكر ماذا أعطي للناس في هذه الأيام فهذه فكرة جديدة سأبدأ هذه أول حلقة فيها الليلة اسمها مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كان اقتراحي الأول كيف ربى النبي أصحابه ثم عدلت إلى هذا المعنى مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مدرسة النبي كيف ربى أصحابه لأننا نحتاج أن نربى أيها الإخوة نحتاج إلى تربية حقيقية في هذه الأيام وقد قلت في أصول الفقه الدعوي أن الداعية المربي مثله مع من يربيه كمثل النحات الذي ينحت تمثالا يأتي بقطعة من الحجر صماء غفر قطعة حجر ثم يبدأ بالأزميل يرسم ايه معالم ويرسم معالم ملامح هذا الشخص يرسمها فكذلك القلوب قبل التربية هذا الحجر ويأتي الداعية او الشيخ او المربي ويرسم فقلت في اصول الفقه الدعوي بقى انه لابد ان يكون الداعية عنده في ذهنه ها صورة محمد ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم ليرسم في القلوب صورة النبي ليشكل القلوب على هدي النبي هذه الحجارة اما اذا كان هو ليس في مخيلته هذه الصورة يخترع لنا اشكال كالتي نراها في الشوارع من الملتزمين والملتزمات هداهم الله في هذه الايام هذه الاشكال التي نراها التي تستطيع ان تسميها مسخ صاحب لحية اه ولابسه نقاب اه بس مسخ لا يمت الى النبي بصلة لا يمت الى الشرع ولا الى السنة بصلة لحى على غير دين ونقاب على غير دين واضح لابد ان نتبرأ يا جماعة عشان هذا يشين الاسلام انما حصل هذا لان اللي بيربي اللي بيرسم مش في دماغه ايه صورة بيرسمها في عمل ميكي ماوس نرجع كيف ربى النبي اصحابه واخترت ان ابدأ بحديث في مدرسة النبي بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم سنحاول ان نشرح مجموعة من الاحاديث مجموعة منتقاه قد لا تجمعها صلة الا قضية التربية ازاي ناس تتربى ولذلك ستجد التركيز فيها على الصحابة صفة هذا الصحابي لنعرفه ونعرف كيف رباه رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم فالمسألة تحتاج إلى صبر فاصطبروا معي أيها الإخوة اخترت أول حديث نبدأ به هذه السلسلة حديث الفتن حديث حزيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني وهذا الحديث سبق أن شرحته في مجالس طويلة وكتب على لوحة كبيرة جدا وعلقت على باب المسجد بعرض باب المسجد يعني عرضها متر في مترين سنين في جامع السنية في المعتمدية الكلام ده كان سنة 85 من 20 سنة في مجالس طويلة في شرح هذا الحديث لأنه حديث دسم دسم يرسم معالم الدين تصدق فيه قولنا مدرسة نبدأ بهذه المدرسة نبدأ به هذه المدرسة لأن هذا الحديث وحده مدرسة والحديث عن حذيفة وحذيفة وحده مدرسة حذيفة ابن اليمان صحابي جليل رضي الله عنه وكان متخصصا في هذا الجانب لأن حين أتكلم كيف صنع النبي أصحابه ما تصلي عليه يا عم قافل بقك ليه حين أتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع أصحابه فإنك تجد عجبا في هذه الصناعة تنظر إلى أبي بكر موضوع وعمر بن الخطاب موضوع تاني وعثمان وعلي دول الخلفاء الأربعة ابعد خطوة عشان تشوف النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كيف صنع أنس وأسامة بن زيد الأطفال بقى وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ابعد خطوة كمان عشان تشوف النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كيف صنع حذيفة وجابر ابن عبد الله وهكذا حين تنظر لترى كيف صنع أصحابه نماذج خريجو هذه المدرسة يشكلون العالم يشكلون الأمة كل ما تحتاجه الأمة احنا بنقول النهاردة ان الأمة محتاجة مهندس ومحتاجة طبيب ومحتاجة مدرس ومحتاجة فلاح ومحتاجة تاجر ومحتاجة ميكانيكي ومحتاجة هؤلاء خريج محمد على مستوى الدين على مستوى ايه الدين حين ترى حذيفة في مجلس في حياة عمر وعمر بن الخطاب كان يحب حذيفة بن اليمان جدا دعا له اميرا على بلد من البلاد في مجلس من مجالس عمر رضي الله عنه قال ايكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة عمر بن الخطاب كان بيحب دايما يسمع من اصحابه بيشغلهم سبحان الله العظيم وعمر بن الخطاب يا جماعة كنت بقول لواحد من الناس يا ابني انت بتعمل ايه هتضحك علينا احنا بقالنا عشرين سنة بنفرز رجالة دايما اتذكر عمر في موضوع فرز الرجالة عمر احسن واحد يفرز رجالة بيعرف الناس خبرة فلذلك عمر بن الخطاب لما كان في مجلس معلش خلينا نخرج بره حته صغيره كمان كان في مجلس من المجالس وقال تمنوا تمنى تتمنى ايه يا شيخ محمد فقال رجل اتمنى ملء هذا البيت مالا انفقه في سبيل الله فواحد تاني قال اتمنى ملء هذا البيت طعاما اطعمه لوجه الله تمنوا فقال الثالث اتمنى ملء هذا البيت عبيدا اعتقهم لوجه الله ثم قيل وأنت يا أمير المؤمنين ماذا تتمنى أنت بقى يا عمر تتمنى إيه فقال أتمنى ملء هذا البيت رجالا كأبي عبيدة بن الجراح أستعملهم في طاعة الله الله والله يا شباب كلام على الوجع كلام ايه على الوجع ان اللي عايز يشتغل لدين ربنا محتاج ايه محتاج رجاله محتاج رجاله عشان يشغلهم والرجاله نفسهم محتاجين اللي يشغلهم كل واحد محتاج اللي يشغله مهما كان هذا الانسان هو محتاج اللي يشغله لكن مين دول اللي انت تشغلهم مين دول اللي ينفعوا تشغلهم مين دول اللي يشتغلوا صح ما تعيدش شغلهم تاني كل ما يعملوا لك شغلانه تطلع بايظه وتضطر تعيدها بايدك تاني فين الرجاله عشان كده عمر بن الخطاب قال رجالا ايه مثل ايه ابي عبيده ابو عبيده امين هذه الامه امين هذه الامه الشاهد عمر بن الخطاب بيعرف ينقي رجاله فلذلك لما قال ايكم يحفظ حديث رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في الفتنه قال انا قال هاته انك عليه لجريء ايوه انت تبقى انت اللي تقول مش بقول لك سيدنا عمر ايه عارف مين اللي ينفع يقول هاته انك عليه لجريء فقال حذيفه سمعت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول فتنه الرجل في نفسه واهله وولده يكفرها الصلاه والصيام والصدقه فقال عمر ليس عن هذا اسالك إنما أسألك عن تلك التي تموج كموج البحر مش ده الموضوع كنت هقول يعني أسألك عن عن اللبن تديني زبادي مش كده الموضوع تاني التي تموج كموج البحر فقال ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا فقال أيكسر هذا الباب أم يفتح قال بل يكسر قال عمر ذلك حري ألا يغلق بعدها أبدا قال نعم فقيل لحذيفة بعد ذلك هل كان عمر يعرف من الباب قال نعم إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط الله يا جماعة يا ريت تبقوا حاسين المعاني بالطريقة اللي احنا بنقولها شوف الناس بتتكلم في مواضيع هم فاهمين بيتكلموا عليه زي ما قال كده اني حدثته حديثا ليس بالايه لا ليس بالاغاليط انا مش ملخبط الكلام ده الكلام موزون ومظبوط هو فاهم انا بقول على ايه هل كان يعلم عمر انه الباب قال نعم هو عمر الباب وكسر الباب قتل عمر فتحت ابواب فتن ما اتقفلتش الى النهارده الى اليوم ما- ما يتقفلش الباب خلاص الشاهد يا اخوه هذا تخصص حذيفه وعمر كان عارف ان دي شغله حذيفه عشان كده سيدنا النبي ما صلى عليه خص حذيفه بايه باسماء المنافقين سبحان الله الرسول كان ابو بكر اقرب له ولا حذيفه ابو بكر طبعا افضل هذه الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر دي عقيده وبعد منه عمر وبعد منه عثمان وبعد منه علي دي عقيده ومع ذلك يدي اسماء المنافقين لحذيفه هي دي التربيه تربيه اصحابه لا وشوف مثلا ايه سئل بعض الصحابه عن آه، عن سورة عن سورة الشعراء فقال ألا أدلك على خبير بها قال نعم قال عبد الله بن مسعود اشمعنى عبد الله بن مسعود يبقى خبير بسورة الشعراء لأن سورة الشعراء فيها قصص الأنبياء قصص المستضعفين وعبد الله بن مسعود كان مستضعف فده موضوعه ده موضوع عبد الله بن مسعود على هذا تربى الصحابة ان الرسول متصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل نبي حواريا وحواري هذه الامة عبد الله بن الزبير ان لكل امة امينا وامين هذه الامة ابو عبيدة بن الجراح يبقى ابو عبيدة وعبد الله بن الزبير وحذيفة وأسامة بن زيد يقود جيش ها الجيش كان فيه عمر وخالد بن الوليد وقائد الجيش مين أسامة 17 سنة لا ده أعدم من كده عشان تشوف يا جماعة انتوا بتحبوا النبي قد ايه صلى الله عليه وسلم قد ايه حبك للنبي والله لو عرفته تقول مش قادر احبه اكتر من كده اجيب منين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه مؤته يجعل الامراء اربعه اول واحد مين زيد بن حارثه فاذا قتل فجعفر فاذا قتل فعبد الله ابن رواحه وسكت وكان في الجيش خالد صح ولا لا خالد بن الوليد وجاء زيد جعفر عبد الله وخالد يا رسول الله سكت عنه فيقتل والرسول قال فإن قتل يبقى الرسول عارف انه هيقتل وما قالش حد بعد الثلاثة وما أمرش خالد لأن لو ده اجتهادي أنا الشخصي ها لو خالد كان أمير من الأول وراح شاف المنظر كان هيسحب الجيش ويرجع زي حركة انسحاب اللي عملها ورجع لكن الرسول كان عايزهم يقاتلوا مش ينسحبوا ولكن ينسحبوا في الوقت المناسب والانسحاب في الوقت المناسب نصر اتحقق من القتال ده ان ال- هؤلاء الروم شافوا شافوا شافوا المسلمين بيعملوا ايه لما تقرأ في قصة غزوة موتة دي عجيبة جدا عجيبة جدا جدا ان عبد الله بن رواحة لما رفع الراية قال ايه فشاط في السيوف راحت السيوف داخلة عليه 100 سيف ضربوه في دقيقة واحدة في ثانية واحدة 100 سيف شاط الناس محتاجين يشوفوا كده يشوفوا الوضع ده الشاهد ايه هو ده النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وهو بيربي اصحابه شوف بيربيهم ازاي ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه معلش ما تزعلوش مني الناس اللي قاعده دي كلها ها عايز اطلع منكم انت ايه وانت ايه وانت ايه تطلع ايه تطلع ايه في دين الله تنفع ايه في خدامين ربنا بتعمل ايه وبتقدم ايه هي دي المأساة ان اكثر الناس النهاردة مش نافع في حاجة يا شباب الدنيا بتتعاش مرة واحدة واليوم اللي بيعدي ما بيرجعش تاني وانت مش هتعيش قد اللي عشته هتفضل لحد امتى في اللي انت فيه ده كلمة كنت بسمعها من الشيخ دايما شيخي كان يقول انا عايز ابقى في دين عايز ابقى في دين عايز اعيش في دين هي دي اللي بقول لك خليك فيها ابقى في دين عيش في دين محتاج انك تكتشف انت تنفع ايه نرجع لسيدنا حذيفه سيدنا حذيفه بن اليمان هقرا بس لمحات من ترجمته في سير اعلام النبلاء شهد حذيفه بن اليمان غزوه احد مع ابيه ابو اليمان ده كان اسمه حسل اسمه حسل حسل امال جابوا حذيفه جابوا اليمان دي منين كان قد اصاب دما في قومه فهرب الى المدينه وحالفه بني عبد الاشهل فسماه قومه اليمان لحلفه لليمانيه وهم الانصار ف حسل اللي هو اليمان شهد غزوه احد مع حذيفه الاثنين الراجل وابوه في الغزوه حذيفه بن اليمان وابوه فاستشهد يومئذ قتله بعض الصحابه خطأ لم يعرفه لان الجيش كان بيختفوا في لأمة الحرب لابس على صدره حديد وعلى دماغه حديد وعلى خدوده نازله حديد فممكن الناس ما تعرفش بعضها ففي غزوه احد لما اختلط الناس بعضهم قتله المسلمون قدام عينين سيدنا حذيفه خلي بالك عشان عايزين نستفيد من الموقف ده يا جماعه لما شدوا على اليمان يومئذ بقي حذيفة يصيح أبي أبي أبي يا قوم أبي يا قوم فراح خطأ فقال حذيفة يغفر الله لكم وتصدق بديته على المسلمين عايزين نتعلم من الموقف ده يا جماعة احيانا الملتزمين بشر مش انبياء ولا ملائكة بيغلطوا فيغلط فيك واحد تقلب على كل الاخوة انا عمري ما هسامح الاخوة اهم دول ناس عملوا ايه قتلوا ابوه بالسيوف ها قدام عينيه وهو عمال يقول لهم ابي ابي ابي يا قوم ابي ابي يا قوم وهم بيقطعوا فيه قال يغفر الله لكم الرسول اراد ان يعطيه الدية شو بقى لو الاخوة قتلوا ابوك قول لي يا عم محمد تعمل ايه عايزين نتعلم طهر قلبه ما حمل غلا لاصحابه ولا ضغينة ولا بغضاء ولا ذكرت بعد ذلك خلاص الرجل نسأل الله أن يقبله في الشهداء وانتهت القضية ونسي الموضوع ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن حذيفة سئل علي بن أبي طالب عن حذيفة فقال علم المنافقين وسأل عن المعضلات فإن تسألوه تجدوه بها عالما أنا جايب لك الكلام ده عن عمر بن الخطاب ودي عن علي بن أبي طالب توثيق احنا دايما نقول في زماننا مين هو العالم يا جماعة المشايخ النهاردة الفضائيات عملت اللي مش شيخ شيخ والشرايط والتسجيلات وال... مولد انا بقول كده احنا عايشين في مولد في الدعوه في هذه الايام مين الشيخ مين الشيخ الشيخ هو الذي شهد له العلماء بالعلم الشيخ ابن باز قال عليه عالم يبقى ايه يبقى عالم والشيخ الالباني قال عليه عالم يبقى عالم والشيخ ابن عثيمين قال عنه كده يبقى كده والعلماء كلهم هم اللي يشهدوا له ان ده مين لكن اللي طلع كده قرا له صفحتين وسمع له شريطين وطلع يبقى شيخ ده يبقى شيخ مين اللي شيخه ما ينفعش الشاهد قلت لك ان عمر بن الخطاب قال لحذيفه هاته انك عليه لجريء ده موضوعك ودي علي بن ابي طالب قال عن حذيفه علم المنافقين وسال عن المعضلات فان تسالوه تجدوه بها عالما آه سبحان الله العظيم استخلفه عمر رضي الله عنه في عهده على المدائن على المدائن ولي حذيفة امرة المدائن لعمر فبقي عليها الى بعد مقتل عثمان وتوفي بعد مقتل عثمان باربعين ليلة هو من هو حذيفة ناشده عمر فقال أأنا من المنافقين قال لا ولا أزكي أحدا بعدك لا ولا أزكي أحدا بعدك هو عمر بن الخطاب يروح له يقول له أأنا في المنافقين أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن سيرين بعث عمر حذيفة إلى المدائن فقرأ عهده عليهم فقالوا سل ما شئت طلباتك قال طعاما آكله وعلف حماري هذا ما دمت فيكم من تب يا جماعة كنا بنتكلم النهاردة عن الدنيا نعوذ بالله من الدنيا وقول ان ضوابط الدنيا ثلاثة انك تعرف قيمة الدنيا اتنين انك انت تعرف اخرة الدنيا ثلاثة انك تعرف قيمة الاخره عشان تقدر تعيش الدنيا صح وتفهم ايه هي الدنيا فاميز ما في الصحابة انهم فهموا قيمة الدنيا عرفوا قيمة الدنيا دي ايه سبحان الله العظيم حذيفة بن اليمن لما بعتوا امير على المدائن سيدنا عمر بعته امير على المدائن ها فقالوا له سيدنا عمر كاتب لهم كتاب انا بعت لكم راجل يرعوه قالوا طلباتك امر فيلا وعربية وسواق وخدام وقال لهم طعاما آكله وعلف حماري هذا ما دمت فيكم من تبن توكلوا الحمار ده تبن ووكلوني أنا زي ما بتاكلوا بس سبحان الله هو ده فهم الدنيا هي دي قيمة الدنيا ده قدر الدنيا سبحان الله دي سيدنا عمر قلت لكم بيقول وددت لو ان لي ملء هذا البيت رجالا مثل مين ابو عبيده بن الجراح هيجي برضه ان شاء الله معانا ابو عبيده بن الجراح ابو عبيده بن الجراح ده انتم ما تعرفوش ان هو كان مرشح للخلافه قبل ابو بكر ان يكون الخليفه الاول بعد رسول الله عارفين المعلومه دي ولا لا سيدنا ابو بكر اول ما خطف في السقيفه قبل عمر قال ايه وانا اختار لكم ابا عبيده امين هذه الامة عشان يكون خليفة فقام عمر واسلم الخلافة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه الشاهد ايه ابو عبيدة بن الجراح لما كان قائد الجيوش وراح عمر يشوفه عمر ده شخصية مش ممكن سبحان الملك تلاقيه يروح يشوف قائد الجيش وزي ما هنشوف دلوقتي عمل ايه مع حذيفة خليك كده متحفز ليها هتشوف دلوقتي عمل ايه مع حذيفه لما امروا على المدائن سيدنا عمر راح يزور لما راح يفتح القدس يفتح بيت المقدس يتسلم المفاتيح كان قائد الجيوش مين ابو عبيده بن الجراح فقال عمر ارني بيتك يا ابا عبيده عايز اشوف بيتك قال ولما يا امير المؤمنين قال ارني بيتك اريد ان ارى بيت امير الجيوش قال اذا تعصب عينيك علي يا امير المؤمنين قال ارني بيتك فانطلق به الى بيته فلم يجد فيه الا لجام الفرس وجفنة فيها ماء وفراش على الأرض ينام عليه أو هو سرج الفرس كان ينام عليه أبو عبيدة فنظر عمر وقال أين المتاع يا أبا عبيدة فين الفرس فقال يا أمير المؤمنين هذا يبلغنا المقيل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا هذا يبلغنا الايه المقيل زي ما قلت لك كده بقى ان الصحابة كان ميزتهم انهم ايه فاهمين قدر الدنيا عارف ايه اللي يكفيه منها عشان كده سلمان الفارسي رضي الله عنه لما جه يموت بكى بكى وانتحب بشدة فقيل ما يبكيك قال عهد إلينا رسول الله ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم عهدا وما أراني إلا تجاوزته قيل وما عهد إليكم قال عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب وما أراني إلا تجاوزته فلما مات حصروا تركته فوجدوها أحد عشرة درهما 11 درهم وبيقول ايه تجاوزت واحد مننا النهاردة يموت ويسيب بيوت تتقسم وراه اللهم استرنا ولا تفضحنا كان الناس دول عارفين قيمة الدنيا سيدنا حذيفة لأنه فاهم قيمة الدنيا قالوا له عايز ايه قال لهم اكل انا وحماري ده ياكل بس مفيش اكتر من كده فاقام فيهم ما شاء الله ثم كتب اليه عمر ان اقدم تعالى فلما بلغ عمر قدومه كمن له على الطريق قالوا له حذيفه جاي فراح وقف على جنب كده استخباله كمن له على الطريق فلما رآه على الحال التي خرج عليها كان رايح فاتتنا نقولها بس أنا بحاول اختصر كان رايح راكب حمار ومدلل رجليه من ناحية واحدة يقولوا وأسدل رجلاه لما تقرا كده ركب حمار وأسدل رجلاه يبقى معناها انه خلى رجليه الاثنين من ايه من ناحية واحدة معنى ان رجليه الاثنين من ناحية واحدة ما معاش حاجة اصل اللي معاه حاجة هي... هيفرشح ويحطها قدامه لكن اللي معاش حاجة مخلي رجليه من ناحية واحدة وحاطط رجل على رجل والحمار ماشي فعمر بن الخطاب كمن له لما شافه جاي هو راكب الحمار وايه وحاطط رجليه من ناحية واحدة فلما رآه على الحال التي خرج عليها أتاه فالتزمه وقال أنت أخي وأنا أخوك هو أنت أخويا ما تغيرش كلمة سيدنا عمر لأبي عبيدة كلنا غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة هم دول الناس عشان كده لما تاخد من حذيفة بقى تاخد من راجل ما بيبيعش دينه تاخد من راجل بتاع آخرة مش بتاع الدنيا دي ولا اللي فيها قدم حذيفة المدائن على حمار سادلا رجليه وبيده عرق ورغيف رغيف وحتة لحمة بياكل فيهم وهو على الحمار بس مش شايل قدامه صرة ولا شايل معاك عن عكرمة قال هو ركوب الأنبياء يسدل رجليه من جانب يسدل رجليه من جانب أيها الإخوة أريد في نهاية كلامنا عن ترجمة حذيفة أن أتكلم عن موقف خطير له يعتبر من أعلى مناقبه ولنا فيه دروس موقفه يوم غزوة الأحزاب أنقله من صحيح مسلم بنص التيمي يقول كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت معه وأبليت فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين اللي ايده في النار مش زي اللي ايده في المية واللي على البر عوام قول برضو سمع بعضهم يقول لو أدركنا رسول الله ما جعلناه يمشي على الأرض بل حملته أجفاننا قول يا عم قول قول زي ما انت عايش ما انت ما انت على البر ما انت في الطراوة قول النبي لو موجود انت ما كنتش فضيله انت من اصلا انت دلوقتي بتجري ورا الفلوس فاضل مين انت و... لكن عشان الموضوع كلام خلاص اتكلم زي ما انت عايش الشاهد ان الراجل ده بيقول قدام سيدنا حذيفه لو ادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت معه وابليت فقال له حذيفه انت تفعل ذلك ثم ذكر له حذيفه الموقف فقال لقد رايتنا مع رسول الله فصلى عليه صلى الله عليه وسلم ليله الاحزاب واخذتنا ريح شديده وقر قر اللي هو ايه برد تلج وانتم مش عارفين برد الصحراء بيبقى شكله ايه يفت في العظم فلذلك لما تيجي تقوم في البرد ما تقدرش تفرد ظهرك اخواننا اسال الله عز وجل ان ينصرهم ويمكن لهم في افغانستان وفي الشيشان وغيرها نسال الله عز وجل ان ينتقم من عدوهم يذكر لنا انهم تتساقط اطرافهم من البرد يعني اطرافه صوابعه تتجمد فيطق كده يتكسر العقل الصباع تتكسر تترمي ولما بيمشوا في الجبال احيانا تتقطع صوابعهم وما يشعروش بيها لانها تجمدت مفيش دم تجمد بقت تلج اسال الله عز وجل ان يكشف عن الغمه عن جميع الامه وان يمكن دين لدينه في الارض وأن ينصر المستضعفين من المؤمنين اللهم إنا نسألك أن تنصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان الشاهد هذا البرد والقر أصاب أصحاب رسول الله في غزوة الأحزاب وربنا وصف فقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا فقال رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على رسول يا عم يا سرحان صلى الله عليه وسلم طب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم فقال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامه فسكتنا فلم يجبه منا احد حتى قالها ثلاث مرات ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الا رجل ياتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامه واحد يجيب لنا خبر الناس دي ويبقى معايا يوم القيامه نتيجه الريح الشديده والقر والمشركين عشر تلاف الصحابة كلهم ايه ساكتين دي رواية مسلم في رواية البخاري قال الزبير بن العوام انا في الثلاث مرات انا انا يا رسول الله وكان رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل نبي حواريا وان حواري الزبير صحيح البخاري في باب فضل الطليعة الزبير بن العوام يتعرض والرسول يسكته ثم قال قم يا حذيفة قال له ايه قم يا حذيفة حذيفة بن اليمان يقول ايه فلم اجد بدا اذ دعاني باسمي ان اقوم لكن اذا قلنا عمر كان بينقي رجاله فعمر يروح فين لرسول الله ده تلميذ صغير عند النبي عمر الرسول يعرف ينقي مين اللي يبعته هي دي التربيه وهي دي المشيخه يا جماعه ان الداعيه ينقي مين اللي حواليه لان اللي حوالين الداعيه معلش دي حته كده من اصول الفقه الدعوي برضه اللي حواليه دول هم اللي بيشكلوا فكره هم عينيه وودانه هم اللي بينقلوا له لذلك كم من دعاة كبار أفسدهم تلاميذهم المقربين منهم ضيعهم تلاميذهم ضيعوهم فعلا دي حقيقة ولكن برضه هنقول ان العيب مش في التلاميذ العيب في الشيخ اللي ما نقاش عشان كده لما الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول يقول له الزبير بن العوام انا الرسول يقول له اسكت انت قم يا حذيفه مش معناه ان حذيفه احسن من حد لكن الموقف ده بتاع حذيفه زي ما هتشوف بقى الموقف قال فلم اجد بدا اذ دعاني باسمي ان اقوم فقال لي رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لي اذهب فاتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا ولا ايه اه تزعرهم يعني ما تهيجهمش علينا شغلتك محدودة اللي هي ايه ائتني بخبر القوم وايه كمان بس لا تزعرهم علينا سبحان الملك قال فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام الله قرف برد تلج وريح شديدة وظلمة يقول لك جعلت كأنني أمشي في حمام لقيت نفسي ماشي في دفى حمام البخار الساونا بقيت ماشي في دفى هي كده ادام خارج لله يبقى ربنا معاك والكون ده كون ربنا هو اللي خلقه وهو اللي مسيره قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم خذوا ايمان ابراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم هي دي كن ده كن ربنا عشان كده سيدنا موسى لما خرج يطلب الخضر فلما جاوز لما ايه جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا يعني لم يشعر بالنصب إلا بعد أن جاوز المراد منه يبقى اللي بيتعب في دين ربنا مين اللي بيتجاوز لكن طول ما انت في حيز الدين تعبش أبدا الله معك يعينك وإنما يأتي التعب إمتى حين تتجاوز حين تتجاوز الشاهد قال فجعلت كأني أمشي في حمام حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار سيدنا حذيفة من غير نار ولا حاجة يصلي ظهره بالنار يعني قاعد بيدفي ظهره مولع نار وقاعد بيدفي ظهره مين أبو سفيان وسيدنا حذيفة من غير نار ولا حاجة كأنه ماشي في حمام فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد القوس أردت أن أرميه فذكرت قوله ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علينا ولو رميته لأصبته ولكني رجعت تقول لي مين النهاردة بقى لا تذعرهم علينا المتربصون كثير سيدنا حذيفة بيقول لك لو رميته لإيه لأصبته ومع ذلك ذكرت قول رسول الله فانتهيت النهاردة المتربصين بالدعوة وبالمسلمين وبالدول الإسلامية كتير متربصين عشان يتهموك بالإرهاب وانت مفيش فايدة فيك عمال تزعرهم علينا تديهم اللي يستدلوا بيه على ان احنا ارهابيين وقد تبين لك ان الاعمال التفجيرات دي ما بتجيبش نتيجة ولا ما تبينش تبين زي ما انا قلت كده في لما حصلت التفجيرات دي قلت كده يعني انتوا قبل كده قتلتوا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب عملتوا ايه الامور الى اسوأ انتوا قبل كده فجرتوا ابراج بتاعت امريكا عملتوا ايه يعني في اكتر من كده يتعمل ما دي اقصى حاجة الناس بتتمنى تتعمل انه يقتل حد قتل رئيس جمهورية انه يعمل حاجة او قتل 5000 في امريكا وهدلهم البرجين عملتوا ايه استفدنا ايه فقط تزعرهم علينا عشان كده الرسول بعت مين حذيفة ما اجتهدش وعشان كده بقول يا جماعة ان اللي عمل حاجة وما جابتش نتيجة او جابت نتيجة عكسية وعايز يعملها تاني اسمه غوي اسمه ايه مش انا اللي بقول كده الغواية ان يرى طريق الرشد ولا يتخذه سبيلا هو ده الغوي جبتها منين انا دي من قصة سيدنا موسى ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين ايه يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم فاصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين هو مش كفايه اللي حصل امبارح هو ده اللي انا بقول عليه ان انت بعد كل اللي انت عملته ده واذيت المسلمين في افغانستان ضاعت ودلوقتي العراق ضاعت ودلوقتي سوريا بتتهدد انها تضيع وبرضه لسه بتفجر انك لغوي مبين هي دي قال له موسى انك لغوي مبين لا شوف الشاهد ده هنا شاهد خطير جدا يا جماعه معلش احنا في مدرسة في المدرسة لازم بنقول كل حاجة ها ف فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس يا نهار ابيض انتوا عارفين مين اللي قال له كما قتلت نفسا بالامس مين اللي بيقول ها ده اللي من شيعته ده اللي بيستنصره فضح الدنيا ما حدش يعرف ان سيدنا موسى قتل حد هو اللي راح قال فلذلك اياك ان تطيع كل غوي مبين غوي مبين يعني مبين يعني ايه واضح وانا بقول لك نصيحة في التربية لا تذعرهم علينا لا تذعرهم علينا سواء العوام ما تهيجهمش بكلام هم ما يفهموش قال علي بن ابي طالب ويروى عن عبد الله بن مسعود حدثوا الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله وقال ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه لا تذعرهم علينا الشاهد قال فذكرت قول رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علينا ولو رميته لأصبته فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام فلما أتيته وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم وأخبرته بخبر القوم وفرغت ألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها فلم أزل نائما حتى أصبحت فلما أصبحت قال قم يا نومان قم يا نومان الجانب العاطفي في الدعوة الذي قال قم يا حذيفة ائتني بخبر القوم بمنتهى الجد امر بمنتهى الصرامة هو اللي دلعه الصبح وقال له ايه قم يا نومان ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم نعم إننا بحاجة إلى أن نستوعب الدعوة ككل لسه ما دخلناش في الحديث كل ده بس في ترجمة الراوي ازاي تربى الاول عشان يقول لنا حديث بقي لنا في ترجمة حذيفة ان نذكر كيف مات لما اتته المنية بعد عثمان بن عفان باربعين يوما وكان مرض مرضا شديدا فكان يصيح باعلى صوته يا موت غط غطك يا موت شد شدك أما قلبي إلا حبك رجاء رخاء العيش بعدك الحمد لله الذي سرق بي الفتنة قادتها وعلوجها سبحان الملك سيدنا حذيفة لما كان في مرض الموت أتي فقيل له ما تشتكي عندك ايه ايه اللي تعبك ما تشتكي قال ذنوبي هي ما تشتهي نفسك في ايه قال رحمة ربي ما تشتكي ذنوبي ما تشتهي رحمة ربي ثم قال يا موت شد شدك يا موت غط غطك شد يا موت اضغط علي طلع روحي أبى قلبي إلا حبك بحبك يموت بشتهيك بتمناك حب لقاء الله أبى قلبي إلا حبك رجاء رخاء العيش بعدك الحياة بعديك بعد الموت مش في هذه الدنيا رجاء رخاء العيش بعدك رجاء رخاء العيش بعدك الحمد لله الذي سبق بي الفتنة والحمد لله ان انا هموت قبل الفتنة قادتها لنا من القادة وعلوجها ولا من العلوج العلوج اللي هم الجنود ال ال ال ال العيال اللي بيشغلوهم قادتها وعلوجها ومات حذيفة عزيزا كريما مات بالمدائن بعد عثمان وله عقب قال لما كان عند السحر قال اعوذ بالله من صباح الى النار اشتروا لي ثوبين ابيضين فإنهما لن يتركا علي إلا قليلا حتى أبدل بهما خيرا منهما أو أسلبهما سلبا قبيحا لما جه يموت قال ابتاعوا لي كفنا فجاءوا له بحلة ثمنها ثلاثمائة جابوا له بدلة كده ثمنها 300 ريال 300 درهم قال ايه اشتروا لي ثوبين ابيضين هتقولي جلبيتين بيض ثوبين ابيضين زي بقول لك كده كلام الناس اللي فاهمه بقى لن يلبسا علي الا يسيرا حتى ينزعا عني ابدل خيرا منهما او ينزعا نزعا قبيحا اذا كانت الجنه يبقى مش يحتاجهم واذا كانت النار يبقى هيتحرقوا مات حذيفة بعد عثمان بأربعين ليلة ولم يشهد الفتن اللهم اسبق بنا الفتن اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا اللهم إذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله قضيت الحلقة الأولى في مجرد كلام عن حزيفة هكذا يمر الوقت ويمر العمر قال حزيفة كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني مخافة أن يدركني وقد عرفت أن الخير لن يسبقني جملة محتاجة وقفة كاملة برضو لنعرف الخير والشر وقضية السؤال كيف نسأل وعما نسأل ومتى نسأل إلى اللقاء القادم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته